بسم الله الرحمن الرحيم
عذرا رسول الله روحي فداك يا رسول الله اي امه تسب النبي هذا اذان بهلاك الامه الدنمارك دنمارك دنمارك سبوا النبي هتسمع اللي يحصل للدنمارك ابتلاء الانبياء اكتر واحد هيبتلى على وجه الارض منذ ان خلق الله ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليه هو النبي صلى الله عليه واله وسلم توحد الامم قد رأينا اليوم غدرا عن رسول هو رحمة يا حبيب القلب مهلا هذا ما جنيت منا كلنا بقينا امه واحده في الدفاع عن النبي بالله عليك انت مش حاسس بالوحده دي حاسس ان الدنيا كلها مقلوبه عشان خاطر مين النبي ده النبي محدش ينفع ايه يسكت ابدا صحوة المسلمين وده تلاقي صحوه رهيبه جدا صحوة المسلمين صحوه غير عاديه في كل بقاع الارض دفاعا عن النبي ودافع ودافع حتى اللي ما بيصليش واللي ما يعرفش حاجه عن سنه النبي دلوقتي بيدافع عن النبي ودافع
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
روحي فداك يا رسول الله واكتر حاجه بتغيظ الغار وتملا قلوبهم حسره وحقدا وحسدا للمسلمين ان هم يشوفوا منظر الاخت المحجبه ولذلك فرنسا قامت ولم تقعد لما بعض البنات لبسوا الحجاب وكيف ننصر رسول الله ننصر النبي بركعتين قيام ليل ننصر النبي بمقاطعه هؤلاء ننصر النبي بان احنا نوريهم اخلاق النبي ننصر النبي باشرطه عن النبي ونوزعها على الناس بكتيبات عن النبي بسيره النبي نعرف الناس من هو النبي ننصر النبي بان بناتنا تتحجب ازواجنا تتحجب ننصر النبي بالعوده الى هدي النبي ما هو ما ينفعش تسيب الجبنه بتاعت الدنمارك وفي نفس اليوم قاعد بتتفرج على الفيلم بتاعهم اللي هم انتجوه ما ينفعش اسيب الجبنه بتاعتهم وانا لابس نفس اللبس بتاعهم وحالق نفس الحلقه وخلي بيتي زي بيوتهم ما ينفعش ما ينفعش لازم تقاطع معتقدات وافكار هؤلاء
قد رأينا اليوم غدرا عن رسول هو رحمة يا حبيب القلب مهلا هذا ما جنيت منا عذرا رسول الله
روحي فداك يا رسول الله إن أشد أمتي لي حبا أناس أناس يأتون من بعد يأتون من بعد يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآن وأنه رآن وأنه رآن
أيها الأحبة في الله اجتهدنا في هذا العمل لنخرج لكم عملا طيبا مباركا فما كان لنا إلا أن نخرج لكم هذا الإصدار المتميز الجزيرة التي عودتكم على الجديد دائما تؤيد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهدي لكم هذا العمل بسعر رمزي لتأييد نصرة النبي فهيا جميعا ننصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم روحي فداك يا رسول الله الإصدار الخاص لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع فضيلة الشيخ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة عايزين نبدأ الدرس بمشهدين في غاية الجلال والجمال المشهد الأولاني حديث رواه الحاكم بسند صحيح آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة أحد أرسل زيد بن ثابت ليلتمس له سعد بن ربيع قال التمس لي سعد بن ربيع فإذا رأيته فأقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك يعني كيف حالك وزي ما بنقول دايما تخيل كده لو إن في آخر رمق في حياتك في آخر لحظة والنبي هو اللي بعت لك السلام صلى الله عليه وسلم فوصل إليه آه، زيد بن ثابت فوجده في الرمق الأخير في آخر لحظة في حياته فقال له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك فقال وعلى رسول الله السلام قل له يا رسول الله إني لا أجد ريح الجنة صلى الله عليه وسلم والشاهد بقى وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف اوعى حد فيكم يكون عايش والنبي يوصل له أي مكروه طول ما أنت عايش هي دي المسألة ال- الرواية الثانية أو ال- القصة المشهد الثاني النبي هو راجع بقى من غزوة أحد فسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة عدوا على امرأة من بني دينار ال ال ال هذه المرأة قتل أو استشهد أربعة من أقرب الناس إليه أبوها وأخوها وزوجها وابنها مين مين يتحمل هذا الكلام تخيل واحدة أبوها قتل وأخوها وابنها وزوجها فكانوا يقولون لها قتل أخوك ترد تقول إيه وما صنع رسول الله قتل أبوك وما صنع رسول الله قتل زوجك قتل ابنك في كل مرة تقول نفس الكلمة وما صنع رسول الله عيلتي كلها فدا النبي مش مشكلة المهم هو عامل ايه شوف الكلام يا أخي كلام والله العظيم لما تقعد تتأمل فيه تتعجب يعني كيف وصل بها هذا الحب إلى هذه الدرجة هل ممكن حد فينا توصل محبته للنبي لدرجة إن لما يقولوا له عيلتك كلها راحت يقول لهم والنبي عامل ايه ها حد بيقرب للنبي اوعى يكون في حد بيسب النبي اوعى يكون في حد بيعمل حاجه للنبي اوعى حد يكون بيحارب سنه النبي طول ما النبي كويس الدنيا كلها تروح مش مشكله فقالوا لها هو بخير قالت اريد ان اراه انا برضو مش هطمن الا لما اشوف فلما ذهبوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم نظرت اليه وقالت يا رسول الله شوف بقى المنهج بقى الواضح ازاي شوف الحب اللي إيه؟ اللي واضح كالشمس في رابعه النهار قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله أي حاجة في الدنيا تحصل ولا لها لازمة المهم أن أنت تكون بخير صلى الله عليه وآله وسلم بل كان الصحابة يا جماعة ده كان دأبهم بقى كان لما واحد فيهم يحب يكلم النبي كان دايما يصدر كلامه مع النبي بالجملة دي بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أين كنت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فبما تأمرني دايما يصدرها بإيه بأبي أنت وأمي ليه ما قالوش بزوجتي وأولادي لأن الأب والأم أغلى عند الواحد طبعا من زوجته وأولاده ده طبيعي يعني شيء طبيعي لأن سبحان الملك يعني المو... النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول الوالد أوسط أبواب الجنة ولما يسأل من أحق الناس بالرجل قال أمه ومن أحق الناس بالمرأة قال زوجها خدت بالك المسألة ماشية ازاي؟ فيا جماعة المسألة ان احنا طبعا شايفين الصراع الذي يدور الآن على أرض الله سبحانه وتعالى، أنا أناس لا يعرفون شيئا، وانت مش عايز اقول لك ان هم معذورين هم لو يعرفوا ما كانوش يعملوا كده وزي ما بنقول دايما والله لو عرفوا رسول الله لاحبوه ده يعني احنا قلنا قبل كده يا جماعه ان حبر من احبار اليهود والحديث رواه مسلم اللي هو عبد الله بن سلام وانت عارف اليهود دول نسال الله عز وجل العفو والعافيه يعني لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا شوف سبحان الله فتخيل بقى لما يكون مش واحد يهودي ده حبر حبر يعني ايه عالم من كبار علماء اليهود مش من كبار ده من اكبر علمائهم والدليل على كده ان عبد الله بن سلام لما اسلم لما اسلم راح للنبي قال له يا رسول الله ان اليهود قوم بهت ناس ظلمه ومفتريين وهيفتروا عليا وهيقول لك كلام عني وحش جدا فانا عايزك تبعت لهم وتخبيني في حته وتسالهم عني قبل ما تعرفوا ان انا اسلمت فراح النبي بعت لهم قال يا معشر يهود ما تقولون في عبد الله بن سلام قال عبد الله بن سلام ده عبد العزيز- عبد الله بن سلام ده سيدنا وابن سيدنا وامامنا وابن امامنا وس- وعالمنا وابن عالم يعني قعدوا بقى ايه خلصوا كلمات اللغه العربيه كلها عليه خدت بالك فطلع في ساعتها النبي قال لهم ايه فماذا تقولون لو اسلم اسلم شر بره وبعيد يسلم ايه ما هو لا يسلم ويسبق وي- ويدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستار في اللحظه دي فقال يا معشر يهود قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاموش من المجلس بتاعهم لسه قاعدين ما حدش فيهم اتحرك فقالوا النبي هذا سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا و... يا نهار ابيض ايه اللي حولهم 180 درجه كده هم دول اليهود فتخيل لما يكون بقى حبر من احبار اليهود بيقول ايه الحديث رواه مسلم قال ابن- قال عبد الله بن سلام لما دخل النبي المدينه انجفل الناس اليه يعني إيه انجفل اسرعوا عشان يشوفوا النبي قال فكنت في من انجفل اليه شو بقى الشاهد فلما رايته ونظرت الى وجهه علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب عشان كده بقول لك الناس دي لو يشوفوا النبي لو يعرفوا النبي لأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فالصراع ال- الذي يدور الآن بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان والمكان ودي مش أول مرة يا جماعة يسبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا آخر مرة عشان تبقى عامل حسابك يعني لها أول مرة ولا آخر مرة الصراع بين الحق والباطل سيدور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها النبي من أول لحظة من أول لحظة صدع فيها بكلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا الدنيا كلها وفي الضد شوف قد إيه ومين واقرب الناس اليه سبحان الملك حديث رواه البخاري النبي اول ما نزلت عليه الرساله قام وصعد على جبل الصفا وراح منادي على ايه على الكفار قال وصباحا وصباحا دي كده ايه كانه ينذرهم شيئا عشان يجتمعوا فاجتمعوا فقال ارايتم لو اني اخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم وفي رواية لو أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أكنتم مصدقين قالوا أجل ما جربنا عليك كذبا قط هم اللي شهدوا على أنفسهم قالوا إيه ما جربنا عليك إيه كذبا قط عمرنا ما سمعنا أن أنت كذبت ولا شفناك بتكذب ما هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد خدوا بالكم بقى أول واحد اعترض عليه مين عمه أبو لهب شوف سبحان الله وشوف من تقدير الله وابو لهب كان وشه ابيضاني قوي مشرب بحمره وكان احول هو كان احول في العقيده واحول في يعني يعني المسائل عنده كانت ضربه من كل النواحي يعني. فايه سبحان الله وشه موضوع جدا فبدل ما يقولوا ابو الضوء لا ابو اللهب ابو النار خد بالك شوف من تقدير ربنا ليه ابو اللهب فضل ماشي وراه يعني اول ما سمعوا قال كده فقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة سبحان الله في يوم من الأيام النبي عليه السلام راح يبلغ دعوة الله عز وجل في سوق ذي المجاز وعمال يكلم الناس في الأسواق النبي كان في أي مناسبة يا جماعة كان لا يفتر عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فعمال بيقول للناس جملة واحدة عشان الناس تقدر تستوعب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بس كده بس مش لا اله الا الله وخلاص كده لا بمقتضياتها بقى هو يعلمها لهم بعد كده بس ابداها بس بكلمه التوحيد وهو وراءه ابو لهب عملوا ليه لا تصدقوه انه صابئ كاذب صابئ ايه ك- مع ان هو ايه ما جربنا عليك كذبا قط ما عندهمش مبدا ما عندهمش مبدا الكفر مله واحده ما عندهمش مبدأ أبدا إنه صابئ كاذب يقول الراوي فسألت رجلا فقلت من هذا مين اللي عمال يسب في محمد بن عبد الله صح. قال هذا عمه أبو لهب يبقى من أول لحظة من أول لحظة صدع فيها النبي بكلمة التوحيد لقى الأذى ولقى الشتيمة واتهموه بأشنع التهم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلة الجزور على ظهره ورمي التراب فوق رأسه صلى الله عليه وسلم وخلقه عقبة بن أبي معيط وبصق في وجهه في أكتر من كده وجاءه مرة ووضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وهو يصلي وضغط على إيه؟ على رقبة النبي حتى قال النبي كادت عيناي أن تنظراني من رأسي ده عيناي كانت هتطلع من دماغي في أكتر من كده سبحان الملك وفوق ده كله اتهموه بالسحر والشعر والجنون والكهانة وطردوه من مكة وخرج وهو يبكي وهو يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ويدبروا مؤامرات تلو المؤامرات تسع مؤامرات لقتل النبي تسع محاولات لاغتيال النبي لك أن تتخيل هذا تخيل وينجيه الله عز وجل من كل محاولة لقتله صلى الله عليه وسلم وفوق ده كله بقى لما راح من مكة وس... يعني بالبلدي كده ساب لهم الجمل بما حمل وراح المدينة ما سكتوش بقى تحولت الحملة بقى من حملة كفر لحملة ايه المنافقين بقى اللي بدأوا يندسوا في صفوف المسلمين عشان يكيدوا للنبي وللمسلمين صلى الله عليه وسلم يتهموا النبي في عرضه وهو القائم على صيانة عر- حرمات المسلمين وأعراض المسلمين صلى الله عليه وسلم يتهموه بأن أمنا عائشة قد وقعت في الفاحشة يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ودي كانت أشد محنة وأشد أزمة مرت ببيت النبوة والوحي يتأخر شهر كامل عشان يغربل كل المسلمين دول بقى شوف مين اللي هيقع في الكلام ده ومين اللي هيعصم نفسه ومين اللي يحفظ لسانه اتغربل المجتمع المجتمع كله اتغربل وبعدها ربنا سبحانه وتعالى ايه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم سبحان الملك ويوم الطائف ضربوا النبي وادموه ويوم احد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات المغفر في آه، وجه النبي عليه السلام وجاء ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه وارضاه حدتين داخلين في وجنتي النبي في وشه هتطلعهم ازاي ايدك اقوى صح ولا لا عشان لا لا لا الكسف يحط ايده على وش النبي الكسف انا احط ايدي على وش النبي ما ينفعش راح حاطط سنانه في وش النبي وراح مطلع الحلقات ديت بين بسنانه وهو بيطلعها كانت شديده جدا فاسنانه القدامانيه دي كلها الصف اللي فوق واللي تحت كله وقع فاصبح ابو عبيده اهتم ما بقاش في سنان وهو لسه سنه صغير يقول الصحابه فما رؤي هتم قط أجمل من هتم أبي عبيدة لأن أسنانه سقطت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجي واحد تاني برضو بعد ما أبو عبيدة طلع الحلقات طبعا بعدها لازم تطلع الدم اللي كان محبوس اوعى تقول دم فاسد النبي ليس به دم فاسد صلى الله عليه وسلم الدم اللي كان محبوس جوه ورا الحلقات دي فعايز اطلع ابو عبيده لسه قالوا لا لا سيبها لي انا بقى انت عملت اللي عليك وقعت اسنانك انا اظبط نفسي بقى فراح مص الدم اللي في وجه النبي فلما مصه الدم فين في بقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجه يعني خرج الدم ده من بقك فابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت لأمج دمك يا رسول الله أنا أطلع دمك بره ده ده أبلعه فتبسم النبي وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل يا الله إيه ده إيه الحب والجمال ده كله يا جماعة أشياء فوق والله فوق الخيال يعني ما, ما تتخيلش تتخيلش إن في جيل في أصل ربنا اللي منقهم له هم الصحابة دول اختيار ربنا ربنا اللي اصطفى هؤلاء الصحب عشان يكونوا مين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ده قدرهم وهي دي مكانتهم رضي الله عنهم وارضاهم في يوم احد النبي انضرب الحلقات دخلت في وجنتيه وضرب النبي شج جبينه وانكسرت رباعيات اسنانه ونزفت الدماء الشريفة من وجهه ووقع في شراك قد نصبوه له شبكة كده في حفرة نصبوها له ونزل النبي وقع فيها بالفعل وانكسرت رباعيته وشج جبينه والنبي كان تعبان وضربها ابن قمئة ضربه ايه ابن قمئة ضربه بالسيف على عاتقه ضربة أثرت في النبي شهرا كاملا فقال خذها مني ولا ابن قمئة ولسه هنوصل لقصة هذا الرجل فالقصد من ورا ده كله ان الحرب لم تتوقف على النبي منذ بعثة النبي وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه عشان ما تجيش كل فترة تلاقي واحد يهودي رسم النبي بصورة كذا أو واحد دنمارك عمل كذا وتقول إيه اللي بيحصل ده مش ممكن لا لا لا اعرف ان هو ده الاصل هو ده اصل هم ايه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هي دي المساله طب ليه ما قالش ملتهما مش كان السياق يستوجب ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مش هم اتنين ملتهما قال لك لا ملتهم ليه لان الكفر مله واحده واضح كده دي شوف الدلالات العجيبه ولم وما قالكش ولن ترضى عنك اليهود والنصارى لا فصل ما بينهم بايه بكلمه ولا ليه لان الاثنين بيكرهوا بعض لكن لا يجتمعوا الا على اعداء النبي صلى الله عليه وسلم واضح يا جماعه يعني عشان كده فصل ما بينهم بكلمه ولا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فالصراع بين الحق والباطل ده يا جماعه سنه من سنن ربنا في هذا الكون قال جل وعلا عن المؤمنين ومحاربه المجرمين لهم قال جل وعلا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين يروحوا يقولوا عليهم نكت ده انا شفت حته دقن النهارده انا بقي ستة سلندر شفت واحده لابسه نقاب ما اعرفش رايحه ولا جايه يقعدوا يتريقوا اه نسمع الكلام ده سبحان الملك واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكهين واذا راهم قالوا ان هؤلاء ايه لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين بس ايه الشاطر اللي يضحك في الاخر آه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سبحان الملك فلما يكون ده الحال مع المؤمنين فما ظنك بالحال مع الأنبياء والمرسلين والنبي قال كده أشد الناس بلاء الأنبياء يبقى أكتر ناس هيبتلوا على وجه الأرض مين الأنبياء خد بالك من الحتة دي طيب وأفضل الأنبياء من ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يبقى أكتر واحد هيبتلى على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعشان كده ربنا قال ايه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين شوف المسألة عاملة ازاي يبقى لابد يكون في مجرمين اه ده ظهور المجرمين دولت دليل من دلائل النبوة وعلامة من علامات النبوة لانه لا يمكن يكون هو ده النبي فعلا صلى الله عليه وسلم الا اذا كان كل العلامات اللي ربنا اخبر بها هي اللي ظهرت وفعلا كل شيء جاء عن النبي يؤيد انه هو النبي صلى الله عليه وسلم واحنا مش محتاجين دليل عشان نعرف ان هو النبي احنا عارفين ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المثال احنا مش كنا بنتكلم بنقول دلوقتي ان اكبر ازمه دخلت بيت النبوه اللي هي حادثه الافك طب لو كان القران من عند النبي ما كان تاني يوم ينزل براءه من عائشه صح ولا لا في حد في الدنيا يسمع عن حبيبتي دي احب الناس اليه يا جماعه لما سئل النبي الحديث رواه مسلم من احب الناس اليك يا رسول قال عائشه قيل فمن الرجال قال ابوها عائشه وابوها اثنين اغلى اثنين عند النبي عليه السلام وبعدين عائشه احب الناس اليه وتتهم في شرفها طب النبي يسكت ازاي ده شهر كامل يا جماعه ماساه ورغم ذلك النبي ما قالش ولا حاجة لو كان النبي جاب القرآن من عنده كان تاني يوم يا أيها الذين آمنوا إن عائشة بريئة مطهرة من... والآية نزلت خلص حتى يقول لا ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر الوحي من أكبر دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين واحد يقول لك طب وليه النبي يكون ليه اعداء طب ده انا اعرف ناس ما لهمش عداء ابدا يقول لك فلان ده راجل فاضل ما فيش حد بيكرهه ابدا اقول لك يبقى منافق لان اي انسان صاحب قضيه خد بالك من النقطه دي مهمه جدا اي انسان صاحب قضيه بيؤمر بمعروف بينهى عن المنكر لازم لازم يكون ليه اعداء ده لازم يا جماعه ده ربنا ليه اعداء ربنا ما حد البشريه ما اجتمعتش على ربنا ستة مليار ربنا خلقهم موجودين دلوقتي منهم مليار و300 مليون مسلمين والباقيين بيكفروا بالله خمسة مليار تقريبا بيكفروا بالله هل ربنا اجتمع عليه حد ابدا وزي ما كما قال الشاعر والله لو صحب الانسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل قد قيل في الله اقوال مصنفه تتلى اذا رتل القران ترتيلا قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل ده ربنا سبحانه وتعالى اتهموه بأن هو سبحانه وتعالى فعل كذا وأن, وأن الله فقير وأن وأشياء يندى لها الجميع وده مين ده ربنا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد شوف علامات عجيبه جدا لهذه المراه المراه دي كانت غنيه جدا على فكره وكانت بتتهم النبي او عفوا بتعير النبي بالفقر فاتهمت بالايه بالبخل ما هو لازم الجزاء من جنس العمل هي غنيه جدا بس بخيله جدا لدرجه ان هي عشان توفر ثمن الناس اللي يشيلوا الحطب هي تروح تجيب بنفسها الحطب وتوديه البيت فاتهمت بايه بالبخل فكانت تضع الشوكه في طريق النبي النبي هيخرج من الطريق ده تروح رمياله كده ايه آه نوع من الاغصان من الغ... من, من الاغصان كده فيها شوك كتير جدا تقوم رميها في طريقه عشان النبي يتعوض صلى الله عليه وسلم كان النبي يمر على تلك الاغصان كانها قطعه حرير شوف دفاع ربنا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك لما نزلت بقى السوره تبت يد ابي لهب وتب قالت بس ده بيذمني لان فيها ايه وامراته ايه حماله الحطب ده بي بيقول كلام عنه شفيه وراحت ماشيه وقعدت تردد هذه الكلمات تقول مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا مذمما يعني قصدها على مين محمدا ما عكس محمد مذمم فده من العلامات التي او الاشياء التي دافع الله عز وجل بها عن النبي حتى ان النبي قال للصحابه هل تعلمون كيف يصرف الله عز وجل أذاهم عني يشتمون ويسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم فهم بيشتموا واحد تاني خالص مش النبي فقامت رايحة واخدة شوية حجارة شوف جرأة المرأة يا أخي سبحان الله ما هي المرأة كده لما تؤمن توزن ألف راجل ولما تكفر يتفت لها بلاد ربنا عارفين اه والله فالمهم راحت واخدة شوية حجارة ورايحة على مين؟ على حبيبك ما تصلي عليه صلى الله ورايحة عايزة تضرب نبي بالحجارة ليه؟ عشان نزل قول الله عز وجل وامرأته ايه؟ حمالة الحطب داخله لقت مين قاعد عند الكعبه ابو بكر والنبي كان قاعد جنبه فابو بكر اول ما شافها جاء قال له يا رسول الله هذه المراه جاءت ايه يعني تريد ان تؤذيك فقال انه سيحال بيني وبينها مش هتشوفني شوف دي وبدا النبي يقرا القران اول ما وصلت هناك قالت اين صاحبك سمعت انه قد هجاني قال لا ورب هذه البنيه يعني الكعبه ما هجاك وما تكلم بالشعر قالت صدقت واحد ماشيه وواخده الحجاره ومترجعه مره ثانيه فحال الله بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم تموت ازاي بقى مره من مرات شايله شويه الشوك كده ومعديه تعبت قعدت وهي قاعده واخد بالك وماسكه حبل كده رابطه فيه حزم الحطب فشدها ملك من خلفها فماتت اتخنقت وفوق ده كله يجمع الله بينها وبين حبيب العمر بقى ابو لهب حبيب القلب حبيب الاولي ربنا يمتعهم ببعض في النار ان شاء الله المهم فسبحان الله الاثنين يبقوا مع بعض في النار وهي تعمل ايه ترمي عليه حطب من النار عارف اللي بيدلعوا بعض واخد بالك خد يا ابو لهب خد يا ابو في النار بقى الدلع كله هناك ان شاء الله يتروقوا المهم فسبحان الله وغير بقى ايه غير نهايه ابو لهب في الدنيا كانت عامله ازاي شيء فوق الخيال جاله مرض كان قريش كانت بتخاف من مرضين اللي هم ايه الطاعون والعدسه او العدسه مرض صعب جدا مرض بي يعني مرض معدي وهم بيخافوا يقربوا لاي حد يجي له المرض ده ابو لهب يجي له المرض ده ولاده اللي هم ولاده واخد بالك سابوه لحد ما عفن وهو اصلا كان كده بس يعني ايه ازداد يعني فالمهم ما رضوش بقى لا يدفنوه ولا يغسلوه ولا حاجه جه واحد من قريش واد مجدع كده وعتره سيب ابوكوا كده لحد ما عفن قالوا له طب هنعمل ايه ما احنا خايفين لاحسن نتقل قال لهم من بعيد لبعيد كده وبميه كده واي حاجه ونرمي وقفوا من بعيد ونشن حلل فاهم زي اي حاجه عم يرموا عليه ميه وخلاص لحد اما الريحه كده خفت شويه وراحوا شايلينه كده في اي حاجه كده قماشه كده ودقلجوه عليها وراحوا في اعلى مكه طب يدفنوه ازاي هيحفروا مش طايقين الريحه راحوا راكمينه بالحجاره كل ده مين لمن عاد النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد ثالث التحفه الثالثه بقى عبد الله بن قمئه يجي في غزوة أحد ويروح ضارب النبي مرتين مرة ضربه بالإيه بال- بال- بالحلقات المغفر فدخلت فين في وجنة النبي عليه السلام والمرة التانية راح ضربه بالسيف على عاتقه فشكى النبي شهرا كاملا قال له إيه بقى خذها مني وأنا ابن قمئة فقال النبي ما لك أقمأك الله جل وعلا فطلع بعد غزو احد راح يطمن على مين؟ على اهله اسرته يعني فاول ما راح هناك لقى الغنم بتاعته عزك الله كانت بتلعب كده وايه فضلت تلعب لحد ما طلعت فين فوق الجبل راح يلمها وهو بينادي على الغنم راح ربنا مسلط عليه تيس حته تيس صغير كده راح عمل كده وبقرونه راح نطحه ونزله من فوق الجبل نزل اتقطع حتت ربنا ما سلطش عليه جبريل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا اي حد ولا أمر الجبل انه يتهد بيه ولا الارض تبلعه ولا البحر لا لا لا, لا. تيس هو ده مقامه مفيش اكتر من تيس تيس راح نطحه ونزل سبحان الله ده واحد من ايه من اللي كانوا بيعادوا النبي طب خد مثل رابع واخير كان في واحد والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم واحد نصراني اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب للنبي وحفظ سوره البقره وال عمران ثم بعد ذلك ارتد وتنصر مره اخرى وبقى يقول لهم ايه والله ما يعلم محمد الا ما كتبت له الله العظيم ما يعرف حاجه خالص ده انا اللي كنت بالف له الوحي من عندي يعني وكده فاللي حصل ايه اماته الله شوف الروايه الروايه بتقول ايه فاماته الله فامن النصارى راحوا دفنينه تاني يوم الارض مش بلعان ده يشتم النبي عليه السلام بره كارت ايه كارت احمر وراح طالع بره طلع بره الارض لقوه فوق الارض كده بعد ما اتدفن نغوط بقى كده ونحفر تحت خالص وندفنه مثلا دفنوه تحت كده متر لا يبقى مترين مثلا ودفنوه تاني يوم لقوا الارض ايه لفظته قالوا بس برضو محمد واصحابه هم اللي عملوا كده تالت مره مثلا راحوا عاملين ايه قاموا حافرين 3 4 متر وراح منزلينه تحت وراحت الارض ايه برضو لفظته فعلموا ان هذا ليس من صنع محمد صلى الله عليه وسلم وانما هو من صنع رب محمد صلى الله عليه وسلم شيء بقى فوق الخيال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه بيذكره بيقول لك حدثني من اثق به من الثقات من اهل العلم انهم ك- عندما كانوا يحاصرون حصون الروم في بلاد الشام كان يحصل ايه الحصون طبعا منيعه جدا يا جماعه انت عارف يعني إيه حصن حصن بيتقفل وهم عندهم خزين اكل مثلا يكفيهم شهر شهرين ثلاثه او اكتر فبالتالي مش هيفتحوا والمسلمين مش قادرين يخشوا ايه اللي يحصل بيقول لك حتى كنا نكاد ان نيأس من فتح هذا الحصن واذا برجل منهم من الروم يقوم فيسب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحصن يفتح في يوم أو يومين فكنا نستبشر إذا سمعناهم يسبون النبي مع ما تمتلئ منه قلوبنا غيظا وحنقا وحقدا عليهم مما يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم هي دي المسألة أي أمة تسب النبي هذا إيذان بهلاك الأمة الدنمارك سبوا النبي هتسمع اللي يحصل للدنمارك إن ما كانش إن شاء الله سيزن باب علم بالغيب فاهم ازاي؟ إن قدر الله لهم الهداية فنسأل الله عز وجل ذلك وان لم يقدر ذلك هتشوف بقى الزلازل والبراكين وال... هتشوف بقى ان شاء الله خير كتير المهم مع ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدافع عن النبي لكن خد بالك بقى مش معنى كده ان احنا نتخاذله بس يا أخي خلاص بقى رايح نفسك ده ربنا هو اللي هيدافع ايوه خد بالاسباب خد بالاسباب يا اخي في الدفاع عن النبي ما هو شرف ليك شرف ليك انت ان انت تذكر النبي شرف ليك ان انت تدافع عن النبي مش شرف للنبي شرف ليك انت يقول جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وقال جل وعلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وسبحان الله ومن المحن تأتي المنح أي محنة في الدنيا يا جماعة والله لابد أن نكون تحتها من خيرة لا يأتينا إلا من عند الله سبحانه وتعالى شوف ربنا بيقول إيه. فسبحان الله فقالوا له عايزين كمية عشان نوزعها امتى في الاستاد قالوا والناس خارجه كاننا عايزين نوصل رساله للناس ديت يا جماعه انتوا بتحبوا بلدكم وبتحبوا الفريق القومي وحريصين جدا ان انتوا تحضروا وتشجعوا وتعملوا طب عايزين بقى حبكم للنبي يبقى اكتر من كده خدوا شوفوا بقى محبتكم للنبي هتخليكم تعملوا ايه وكانت فكره جميله قوي قوي وبالفعل والله يا جماعه ب 5000 جنيه جابوا شرايط ومات الحبيب وقلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا قدام الاستاد والناس خارجه يدوا كل واحد شريط في ايديه يقولوا زي ما حبيت الفريق القومي وحبيت بلدك وشجعتها حب النبي بقى حب النبي اكتر ودافع عن النبي الشريط اثر في الناس جدا بفضل الله من الموقف ده رجعوا النهارده اتصلوا بالاخ الفاضل صاحب الشركه النهارده وكله عمال يشكره ويبكي يشكره ويبكي جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك سبحان الله ادي موقف بسيط جدا يمكن سامحني انا واحد من الناس ما فكرتش فيه ابدا ولو خطر على بالي والله العظيم كان واحد بعت امبارح عربيه تريلا بشرايط ويوزعها قدام الاستاد وبعدين سبحان الله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يبقى الأمة أصبحت إيه ما فيش ما بينها حدود ولا فواصل لا خلاص الأمة ذابت في بعضها بقت أمة واحدة دفاع عن مين عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الحاجة الثانية جمعت العلماء وتلاشت الخلافات الشباب اللي بيتفرجوا على الفضائيات يقول لك على المشايخ بتاعة الفضائيات إلا من رحم الله بيعملوا في بعض ايه عاملين بياكلوا في بعض والله ليه المسألة ما بقتش مسألة دعوة يعني في كتير من الفضائيات إنما مش كل الفضائيات طبعا في طبعا فضائيات محترمة جدا وفي ناس فيها ناس محترمين لكن في المقابل في بقى الناحية الثانية اللي هم واخدين الدعوة بيزنس فاهم ازاي؟ الساعة بكذا والدقيقة بكذا والكلمة بكذا وال... والموضوع نفصله بكذا نسأل الله العافية والعافية طالعين زي الديوك ياكلوا في بعض ده يقول كذا وده يقول عكسه وده يطلع يشتمه وده يطلع طب وده احترام وده علم ده العلماء المفروض يحترموا بعض ويقدروا بعض ولو يا اخي اخويا اخويا الداعية غلط في حاجة احنا في بيننا رحم اتصل بيه السلام عليكم شيخ فلان سمعت حضرتك قلت كذا والله والراجح في هذه المساله كذا وارجو انك تراجعها وانت بنفسك اللي ترد مش هاجي انا بقى في المسجد اقول لهم الشيخ فلان قال كذا والكلام ده باطل والراجل ده ما يعرفش حاجه ومش عارف ايه لا يا اخي مش هو ده الاصل والا ما تبقاش لله ما تبقاش ومهما زعمت لو قعدت اعيط لكم كده اقول لكم والله لله لا مش لله لو لله خليه هو اللي يقول هو غلط وهو اللي يصلح وهو اللي يعتذر مش بقى اقعد افضحه واعمل مشاكل دي كلها. سبحان الله في موضوع النبي عليه الصلاه والسلام بالذات كل الدعاة اللي كانوا بيسبوا بعض في الفضائيات وبيشتموا بعض دلوقتي بقوا حبايب ليه دفاعا هي دي بركة الدفاع عن النبي يا جماعة بركة ان انت تدف- تدافع عن النبي عليه السلام ربنا يلين القلوب ويجمعها كلها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة الثالثة تنقية الصف المسلم من المنافقين اخويا الكريم اللي كان جاي معايا دلوقتي بيحكي لي برضه في نفس الوقت موقف تاني واحد راجل صاحب سوبر ماركت كبير وبعدين هو داخل عليه لقاه عارض جميع المنتجات الدنماركيه فبيقول له اخانا الفاضل ربنا يحفظك يعني ده الكل بيقاطع الدنمارك قال له لا معلش المقاطعه دي بقى لا مؤاخذه مساله شخصيه قال له يعني مساله شخصيه ده النبي بيسب يعني اقل حاجه تعملها غطي حتى الحاجات ديت واكتب عليها منتجات دنماركيه يعني حتى تقف كده موقف كده عشان لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم قعد يجادله مفيش خالص هو ده بيزنس وده اكل عيش وكده وهبيع يعني هبيع خلاص كده هي دي مساله تنقيط الصف يظهر بقى في الفتنة دي أو المحنة دي مين اللي بيحب النبي ومين اللي بيدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم رابع حاجة ودي مهمة أو جميلة أو عارف إيه مفيش جريدة ولا مجلة ولا قناة فضائية أو محلية إلا والدنيا كلها كلها دول أجنبية دول إسلامية كله كله بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم طب لو حبينا نعمل حملة عشان نعرف الناس مين هو النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل الحملة دي نخليها في كل الجرايد والمجلات والإذاعات والتلفزيونات كلها اللي في العالم تكلفنا كم مليار ما تعدش بقى صح ولا لا جت حملة دعائية عشان نعرف الكون ده كله مين هو النبي وبينا مقابل ما دفعناش حاجة منحة ولا مش منحة منحة كبيرة وخامس حاجة ودي آخر حاجة بقول لكم والله ثم والله ثم والله وليس هذا من باب العلم بالغيب ولكن من باب حسن الظن بالله هتسمعوا بقى في الفترة الجاية دي آلاف آلاف من الشعب الدنماركي هيسلم هتشوف وآلاف من كل شعوب أمريكا وأوروبا هيسلموا وملايين من المسلمين اللي هم عايشين بعيد خالص عن النور هيرجعوا ويتوبوا ويبقوا زي الفل هتسمعوا الكلام ده فاكرين يا جماعه ساعه ما قلت لكم ساعه وقوع البرجين في امريكا قلت لكم إن كنا هناك ساعتها أنا كنت هناك قبل وقوع البرجين ب 10 ايام وقعدت بعدها 27 يوم وجيت سبحان الله كان وشنا ادم السعد عليهم اللهم بارك يعني والله بعدها كنت عايز الف لفه على اوروبا المهم يعني واخد بالك فالمهم يعني لما حصل الموضوع ده يا جماعه طبعا كان في فتنه شديده ومحنه شديده جدا هناك طبعا وكان خلاص الناس كانوا وصلوا لمرحله من الخوف لا تتخيلها لدرجه ان كتير من المصريين هناك الملتزمين اللي شال لحيته واللي مراته كانت لابسه نقاب تاني يوم نزلها بال بالبنطلون وال- والبلوزه اه والله العظيم وراح جايب علم امريكا راح ملف حوالين العربيه وعلم تاني حطه على البلكونه معناها احنا معاكم يا جماعه رفع الرايه اهو سبحان الله والله فتنه كبيره جدا وسبحان الله والناس خ- شافت الدنيا ظلمت وطبعا امريكا هددت وهنعمل وهنسوي وهنقضي على الارهاب يعني ده وسبحان الله لكن ثقه الواحد بالله تقول لا والله العظيم هتشوفوا المنحه بقى ليه الشعب الامريكي شعب غلبان بصرف النظر عن الحكومه انا بتكلم على الشعب شعب حياته كلها يا عيني يطلع الصبح يشتغل زي المكنه ويجي اخر النهار ويومين في الاسبوع ليل ونهار متعه وخمره ونساء وخلاص هي دي حياته لا يعرف اي حاجه خالص ولذلك لما بتدعوا لي الاسلام بيلاقي نفسه بيبقى زي الفل ويبقى احسن من ناس كتيره من المسلمين ورثوا الاسلام وراثه بيبقوا كويسين ليه بيخش بقى بشوق لانه عمل كل حاجه وجرب كل شهوه ما مش جايبه معاه زهق خلاص اول ما يسمع الاسلام بيسلم وبيسلم بجد فسبحان الله وهم كمان في نفس الوقت بيعشقوا القوه بيعشقوا ايه طبعا لما نسب الموضوع ده للمسلمين هو طبعا مش من المسلمين معروف انها فعلا يهوديه لكن لما نسب للمسلمين هم نفسهم انبهروا يا ان الرجاله للدرجه دي عملوا العمله دي لا ده بقى ده لازم يكونوا بقى حاجه كبيره قوي تخ- دخلوا من المنطلق ده فقال لك بس عايزين نعرف فين المصاحف والله جم المركز الاسلامي خلصوا كل النسخ المترجمه الانجليزيه وفي المانيا خلصت النسخ كلها المترجمه باللغه الالمانيه وفي فرنسا كل النسخ واتبعتوا للمملكه وبعتت الاف وملايين النسخ فضل الله في اسبوع واحد 6000 امريكي وحد الله في اسبوع واحد في خلال 27 يوم كان اسلم 23000 امريكي فهي من المحن تاتي المنح هتقال فانت هتسمع في الفتره الجايه بقى الدنماركيين إيه؟ الله هم الناس دي زعلوا كده ليه ده رسمه صغيره كده رسمناها عن النبي بتاعهم هم للدرجه دي بيحبوه طب بيحبوه ليه طب عايزين نعرف هو مين النبي طب هو يعني شخصيته ايه طب اخلاقه ايه هيبداوا ايه يقروا ولذلك احنا نفسنا نفسنا واحد يترجم كتاب في السيره بكل يعرف الناس مين هو النبي صلى الله عليه وسلم ويودي لهم كتب مترجمه عن اخلاق النبي عشان نعرف الناس دول مين هو النبي هتسمع بقى عن حاجات ان شاء الله شيء فوق الخيال طيب زي ما قلت لك والله لو عرف الغرب ورسول الله لاحبوه من قلوبهم يا جماعه يعني كفايه ان الناس دي تعرف ان وجود النبي اصلا كان سبب في رفع عذاب الاستئصال عن كل الامم الكافره انتوا عارفين قبل بعثه النبي يا جماعه كان اي واحد في الدنيا اي واحد يكفر بنبيه اللي يحصل ربنا سبحانه وتعالى كان بيسلط على الامه عذاب الاستئصال اذا كفرت بنبيه واضح كده فكلا اخذنا بذنبه ونوع عليهم كل انواع العقوبات سبحان الملك بعد بعثة النبي مباشرة رفع الله عذاب الاستئصال عن كل الأمم الكافرة وأجل عذابهم إلى يوم القيامة قال جل في علاه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ودي كانت لها مناسبة لها سبب إن أبا جهل وقف في وسط الحرم وقعد يصرخ بقى كده قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فأنت يعني بتتحدى ربنا فنزل قول الله كرما للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون النبي في عز الأذى اللي كان بيأذوه المشركين للنبي عليه السلام كان يعمل إيه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يأذوا أصحاب النبي والصحابة يروحوا يشتكوا له والحديث رواه مسلم يا رسول الله ادعوا الله على المشركين احنا تعبنا ادعوا الله على المشركين انت مستجاب الدعاء يا رسول الله فيقول اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه صلى الله عليه واله وسلم ولما يجي له الطفيل بن عمرو الدوسي ده سيد قبيله دوس وجاي مكه عشان يحج حج طبعا كانوا بيحجوا في الجاهليه ايضا وهم داخلين راح ايه وهو داخل راح ايه المشركين اصطادوا يا طفيل انت رجل عاقل واوعى تسمع لمحمد فانه يفرق بين ايه بين الزوج وزوجه وبين الولد وابيه وهكذا قال خلاص حط قطن في ودانه قال لك الباب اللي يجيلك منه ريح ايه سد وسد سد هو بقى ومشي بيطوف حوالين الكعبه لقى النبي بيصلي قال فابى الله الا ان يسمعني من قول محمد القران يعني اللي كان بيقراه فبيقول لك فرحت مقرب منه قلت يعني يا طفيل انت راجل عاقل انت مش عارف الحلو من غيره وانت انت راجل شاعر كمان بتفهم في اللغه فسيبك من ده كله واسمع له واشوفه بيقول ايه فراح للنبي وقال أنت الذي تزعم أنك نبي قال أجل قال هل أنزل الله معك شيئا قال أجل فقرأ عليه آيات من كتاب الله وشوف بقى تخيل نفسك مكان الطفيل وأنت تسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم على طول في ساعتها أسلم أسلم وقال لك بقى خلاص بقى إيه نام وارتاح يأتيك التفاح لا على طول شال إيه آه شال هم الدعوة وراح جاري على قبيلة دوس وراح يدعوهم إلى الله مين اللي استجاب أو كان دعوته كانت شديدة شوية سيدنا الطفيل داخل على زوجته اول ما جاب الحمد لله على السلامه ولا لا اليك عني تكيش دعوه قالت له في ايه قال لها لقد اسلمت قالت له خلاص وانا اسلمت اسلمت كمان دخل عليه ابوه قال له اليك عني خلاص كمان اسلمت بس كانت الدعوه ايه شديده شويه طب دي زوجتك وده ابوك ودي امك وهيستحملوك انما الغرب مش هيستحملوه فجاي يدعو القوم بنفس الطريقه فما حدش منهم ايه استجاب فعاد الى النبي وشوف برضه كانت ايه برضه حتى طلب منه طلب شديد قال له يا رسول الله ان دوسا قد عصت وايه وكفرت بالله فادعوا الله عليه مين اللي قاعد حوالين النبي الصحابه بقى وعارفين دعوه النبي خلاص صلى الله عليه وسلم فرفع النبي يديه قالوا بس حطوا ايديهم فين على راسهم كده قالوا هلكت دوس خلاص دي اخر يوم في حياه دوس كلها فقال النبي اللهم اهد دوسا وات بهم يا الله وهدى الله دوسا واتى بهم صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي له ثمامه بن اثال والصحابه يقبضوا على ثمامه وهم ما يعرفوش ان هو مين ان هو ثمامه ودخلوا المسجد وراحوا رابطينه في السرير طب يربطوه في السرير ليه عشان كل شوية يشوف النبي وهو بيصلي وبيكلم الصحابة وأخلاق النبي ومعاملات النبي فيتأثر شوف الحكمة بقى في الموضوع فربطوه فأول ما ربطوه النبي دخل بقى في الفريضة اللي بعدها دخل لقى مين ثمامة قال لهم ألا تعرفون من هذا أنتوا عارفين تمسكتوا مين قالوا لا يا رسول الله قال هذا ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة اليمامة دي كانت قرية كان هي اللي بيجيب الأكل والشرب وكل حاجة لمين لمكة لقريش زي كده مثلا يعني ايه المنوفية بالنسبة للقاهرة كل الفواكه والخضروات بتيجي مثلا من من المناطق الزراعيه دي اهي كده فأول ما شافه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد لسه ما أسلمش إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تريد المال وعايز فدية بقى عشان تسيبني فسل تعطى منه ما شئت اللي أنت عايزه حط رقم اللي أنت عايزه وأنا إيه هدفع عشان أمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه ثمامة اكرموه اكرم مين اللي كان عايز يقتلك اه تكرمه اللي عايز يقتلني ده اخلاق النبي احنا بنبعت الرسائل دي للغرب يا جماعه عايزين نعرف الغرب مين هو النبي صلى الله عليه وسلم بقول لاي واحد في الغرب سواء كان زعيم او كان حتى واحد من عامه الشعب تتحمل انك تعرف ان واحد كان عايز يقتلك ثلاث مرات ويتأسر وبين ايديك وتقدر تقتله ومش انت اللي هتقتله بنفسك هتخلي اي واحد من الصحابه يقتلوه تقدر تقول له لقول لاصحابك اكرموا فلان ده كان عايز يقتلك ده انت لما بتسمع ان حد اغتابك يفضل قلبك بيغلي من ناحيته العمر كله يغتابني ليه شايل في قلبه ايه من ناحيتي طب شاف فيا ايه سبحان الله لكن ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اكرموا ثمامه كل واحد عنده حاجه غاليه بقى يروح يوديها لمين لثمامه عشان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم واثنين والثلاثه في اخر يوم بقى في اليوم الثالث قال ماذا عندك يا ثمامه قال عندي خير يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان تريد المال فسل تعطى منه ما شئت يوم النبي عمل ايه قال اطلقوا ثمامه مش عايزين حاجه كان ممكن يشترط النبي على الاقل يقول لك ناخد منه مليون دينار نستعين بها على تجهيز الجيش ونطعم الفقراء واليتامى كده صح ولا لا وحقه بقى ما هو انت عايز تفدي نفسك وبتقول سل تعطى منه ما شئت خلاص احنا عايزين بقى كل المبلغ ده لكن مش النبي اللي يعمل كده النبي عنده لو ان ثمامه ده اسلم افضل عنده من 100 مليون فالمهم فخرج ثمامه وما رضيش يسلم وهو واقف هو شاف الخلق العالي شاف الخلق الرفيع ده من النبي عليه السلام فتاثر جدا فخرج مشي بعيد كده شويه رجع تاني للنبي وقال اشهد ان لا اله الا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلدان كلها إلي يا الله ثم بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إني كنت قد عزمت على العمرة فبما تأمرني فبشره النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ ابن حجر أي بشره بالجنة أو بشره بمغفرة الذنوب أو بشره بأن الإسلام يجب ما كان قبله ويدخل ثمامة بن أثال إلى مكة ملبيا أول مسلم يخش مكة ملبيا على وجه الأرض هو ثمامة أول واحد فدخل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك المشركين بيقولوا مين ده قالوا ده ثمامة بيعمل ايه قالوا بيلبي بيلبي يا ليلة بيضة على طول بالشوم والحطب وجريوا عليه فضلوا يكسروا فيه مين اللي أنقذه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعلمون من هذا هذا ثمامة سيد أهل اليمامة يعني هتجوعوا إن شاء الله خلاص بالسلامة مفيش لا أكل ولا شرب بعد كده يلا أبو جهل هيصوم وأبو لهب هيصوم كله اثنين وخميس يوم أو يوم لا كمان فالمهم يا سبحان الله فلقى نفسهم هيضيعوا فسكتوا سابينه سابوه راح برضه ايه تاني يوم راح راح ملب تاني راح ماسكينه برضه ضاربينه فقال والله لن تصلكم حبة حنطة يعني حبة قمح حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي دي بقى المقاطعة الاقتصادية التي تمت من ثمامة لكفار قريش كفار قريش دول شباب مرفهين جدا يعني ده في غزوة بدر كانوا كل يوم بيذبحوا كام جمل عشرة والقيام بقى عمالة تغني والراقصات ترقص والخمر يدار عليهم كانوا ناس مرفهين جدا في الفترة ديت قريش ما كانتش لاقيه العيش الحاف بصدق والله لدرجة ان هم في الرواية يقول لك ايه فجهدت قريش حتى اكلت العلهز ايه العلهز ده العلهز اللي هو الوبر بتاع الابل تعوصه كده بالدم وتشويه وبالهنا والشفا كان ابو جهل بياكل كده وابو لهب بياكل كده وكل الكفار كانوا بياكلوا كده خلاص هيموتوا بقى ثم ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى نهر الرحمه وينبوع الحلال ودي الرساله الثانيه بنبعتها للغرب شوفوا النبي عمل ايه ما انتقمش ما عملش حاجه وحشه ما قال لهمش بقى بس اسلاميه اسلاميه خش كسر اصنام عملش كده النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما عملش كده مش اخلاقه فبعثت اليه وقالت يا محمد انك لا تصل الرحم وتفعل كذا وكذا وكذا فمر ثمامه ان يخلي بيننا وبين الميره فقام النبي وارسل الى ثمامه وقال خلي بينهم وبين الميره فقال لهم ثمامه اما اذ اذن النبي فيها لارسلن اليكم الميره وبعت لهم الاكل فكلوا بسبب مين النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم عمير بن وهب ده اخر مثل بنذكره في في الجزئيات دي بتاعت عمير بن وهب ده بعد غزوة بدر مباشرة تعرف غزوة بدر قتل فيها كم واحد من المشركين 70 وايه بقى والصناديد الروس الكبيرة كلها بتاعتهم كلهم اتقتلوا ولذلك ابو سفيان بعد كده بقى ايه بقى زعيم رغم ان هو كان صغير كان من اصغر الناس بعد كده بقى زعيم ليه لان كل دول اتقتلوا فايه اللي حصل فاتقتل 70 واحد واترموا في القليب القريب اللي هو البئر اللي ما فيهوش ما ما فيهوش ميه اللي هو البئر ايه اللي ما فيهوش ميه فصفوان بن اميه واحد من اغنياء قريش واقف مع ايه مع عمير بن وهب عمير بن وهب ده فقير جدا وابنه كان اتأثر في غزوة بدر كان مأسور عند النبي عليه السلام فقال صفوان والله ما في العيش خير بعد قتل القليب يعني يقول العيشة لازمتها ايه بعد ما اتقتل الاخ ابو لهب والاخ ابو جهل و... ف... واخد بالك؟ يعني فاهم ازاي قال لك يعني بقى يعني هنعمل احنا نعيش ازاي بعد دول ما اتقتلوا فقال له عمير بن وهب والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء ولولا عيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت اليه الان لاقتله بس صفوان ايه راح لقط منه الكلمه قال له بس دينك ديني وعيالك عيالي وروح اقتله راح عمير بن وهب عمل ايه راح مولع النار ومحمل السيف كده لحد اما احمر وراح غمسه فين في السم اصبح السيف ايه مسموم بحيث لو ضرب النبي في اي مكان اصله ممكن ما يوصلش لرقبته او وشه او صدره لكن يوصل لرجليه او ايديه فلو ضربه في اي حته يموت لان السم ايه هيجري في عروقه في ساعتها فراح سمم الس- السيف وراح واخده وطلع على مين على النبي عليه السلام وصل المدينه اول ما وصل المدينه مين اللي شافه سيدنا عمر على طول راح جايبه من قفاه وراح ايه وانت عارف سيدنا عمر يعني ربنا رضي الله عنه وارضاه راح جايبه كده وماسكه بايد واحده والتاني معاه السيف مش قادر حتى يطلع مش قادر يتحرك وراح واخده كده واخد بالك وراح داخل بيه على النبي عليه السلام قال له يا رسول الله عدو الله عمير بن وهب ما جاء الا لشر النبي قال له ايه دعه يا عمر يا رسول الله اللي معه السيف دعه يا عمر فسابه سيدنا عمر وفضل واقف مع النبي عليه السلام النبي قال له ايه ماذا عندك يا عمير فيما جئتنا قال جئت من اجل اسيري آه، عنده حجه بقى جاي عشان ان انا ادفع الديه بتاعته واطلقه قال اصدقني يا عمير قال والله ما جئت الا من اجل اسيري قال لا بل جلست انت وصفوان بن اميه في الحجر فقلت له كذا فقال لك كذا والله حائل بيني وبينك يا عمير عمير اول ما يسمع الكلام ده ده صفوان انا سايبه فين في مكه ومحدش يعرف مفيش موبايلات لا فودافون ولا ولا ولا اي حاجه وبعدين هو قطع الطريق في مسافه سريعه جدا جدا ومحدش معاهم وصفوان بن اميه مش من مصلحته نقول لحد فقال والله ما اعلمك بذلك الا الله فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم دي رساله الرابعه نبعتها للغرب كان ممكن النبي يعمل ايه معاه يقطعه حتت وحقه واحد جاي يقتلني يا عم اسيبه ليه لكن لا قال للصحابه اطلقوا له اسيره وفقهوه في دين الله يعني دروس خصوصية ببلاش هيتعلم كل حاجة في الدين ببلاش وفوق ده كله كمان أطلقوا له أسيرة بلا فدية وبلا مال يا الله ده النبي هو ده النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطائف يضرب النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام فيأبون فيضربون النبي صلى الله عليه وسلم وتسيل الدماء الشريفة من إيه؟ من رجليه إيه اللي يحصل يجيله سيدنا جبريل والحديث في البخاري ومسلم ومعاه ملك الجبال ملك الجبال يقول لسيد الرجال والله يا رسول الله لو, لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف فيقول لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وبالفعل يخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد ومن ظهر أبي جهل أكرمة ابن أبي جهل هي دي المسألة ويأذوا النبي عليه السلام وزي ما قلنا في الخطبة ان النبي يا جماعه كان عنده قوه قد ايه 4000 رجل يا جماعه 4000 رجل بنقول للغرب النبي ما كانش ضعيف يا جماعه النبي ما كانش ضعيف كان يقدر يعمل حاجات كتيره جدا جدا يعني ان كنا احنا النهارده عندنا ضعف ووهن و لكن النبي ما كانش ضعيف صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري سيدنا انس بيقول لسيدنا قتاده رضي الله عنهما ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا زاد ابو نعيم في صفه الجنه 40 رجلا من اهل الجنه النبي كان قوته 40 رجل من ايه؟ من اهل الجنه. قال النبي في الطبراني في الكبير بسند صحيح ان الرجل من اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. رجل في من اهل الجنه ليه قوه 100 رجل وتدوم على طول. سبحان الله اضرب 100 في 40 يطلع كام؟ 4000 لذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل دي الهدية الرابعة للغرب هات لي بقى أعظم واحد على وجه الأرض النهاردة وقول لي قوته بعشر رجالة ده بالكتير ماشي في حد قوته ب 4000 رجل النبي كانت قوته ب 4000 رجل ورغم ذلك بنقول للغرب ما قتلش الا رجل واحد وده كان ليه سبب اللي هو مين ابي بن خلف لسبب أبي بن خلف كان عمال ي- بيسيء الأدب مع النبي كل ما قابل النبي يقول له لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك مرة واثنين وثلاثة وعشرة النبي حس المسألة إيه دخلت في دور المهانة لا ما ينفعش قال بل أنا والله لأقتلنك النبي حلف ولازم يوفي بقى إيه بالحلفان ده فقابله فضربه ضربة بالرمح ضربة بسيطة جدا لدرجة بيقول لك كانت عاملة ايه زي الخدش كده فاهم ازاي زي اللي بيسموها الفسفوسة الفسفوسة دي بقى خلصت على على أبي بن خلف لما راح لكفار قريش قال ماذا بك ايه اللي حصل لك ده يا بقى؟ بدب بتاعك كده كدمة صغيرة قال والله لو بصق في وجهي لقتلني صلى الله عليه وسلم خدت بالك ومات هذا الرجل من اثر تلك الضربه من النبي صلى الله عليه وسلم النبي يزور غلام يهودي نهدي الرساله دي لليهود النبي والحديث في البخاري يزور يعود غلاما يهوديا مريضا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مش داخل بقى يشمت مش داخل بقى عشان يخلص عليه ويقول لك ده يهودي لا لا لا داخل النبي عشان يزوره قال اسلم فالغلام مش قادر يسلم لان ابوه واقف جنبه والحقيقه يعني الروايه دي كل واحد يقراها يستغرب لابو الولد ده حاجه فوق الخيال الولد مش قادر مش قادر يتكلم مش قادر يقول اشهد هو ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسبوا النبي بقى من الغرب فوق بقى ان كل الرحمه دي كلها وان ربنا رفع عنهم عذاب الاستئصال ببعثه النبي عليه السلام هم احوج الناس الى رسول الله يوم القيامه يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويفيض العرق سبحان الملك وأشياء ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك الناس واقفة بلا طعام ولا شراب ولا ظل شيء مأساة خمسين ألف سنة الكل هيروح لمين لسيدنا آدم عشان يطلب يطلبوا من ايه دخول الجنه لا ده مسلم وكافر رايحين مع بعض طالبين منه بس بدء الحساب يبدا ربنا يبدا بس الحساب احنا مش عايزين غير حتى لو هنخش النار بس يبدا الحساب فادم عليه السلام يقول نفسي نفسي اذهبوا الى غيري نفس الكلمه هيقولها مين نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ثم يذهبون الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول النبي انا لها انا لها النبي في الوقت ده مش هيقول بقى لبتوع الدنمارك مش انتوا ثبتوني خليكم على جنب هيحصل الكلام ده طبعا لا طب وبتوع اليهود مش انتوا عملتوا كذا لا برضه هيشفع للكل هو ده المقام المحمود الذي تحمده فيه كل الخلائق كل اهل المحشر يحمدون النبي على هذا الموقف العظيم تخيل فيشفع النبي لبدء الحساب ويبدا الحساب بالفعل بفضل الله سبحانه وتعالى النبي ما نقض عهدا قط مع كافر خدت بالك ولا خان من خانه صلى الله عليه وسلم بل وفى حين نقض العهود وصدق حين كذب هؤلاء اعطي بس اديكم بس مثال بسيط خالص مثال رواه مسلم سيدنا حذيفه بن اليمان وابوه حسين كانوا جايين داخلين على المدينه ايه اللي حصل قابلهم الكفار رايحين فين قالوا رايحين المدينه قالوا لا ده انتوا رايحين لمحمد عليه السلام عشان تقاتلوا معه ايه في غزوه بدر قالوا لا والله ما اردنا الا المدينه قالوا خلاص تدونا العهد ان انتوا لو رحتوا مش هتقاتلوا معاه قالوا نديكم العهد سيدنا حذيفه كان من جواه برضه يعني ايه قال لك يعني ننفد منهم وخلاص ونوصل للنبي فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له حذيفه ما حدث قال له يا رسول الله حصل كذا كذا واحنا ادينا لهم العهد لمين للكفار للكفار اللي كانوا عايزين يقتلوا النبي عليه السلام ادينا لهم العهد ان احنا مش هنقاتل معاك يا رسول الله كان النبي يقول لهم ايه طب انت لو مكان النبي ده كفار يا عم ابو جهل وابو لهب دول ليهم قيمه خش قاتل لكن لا ده النبي بقى صلى الله عليه وسلم مدير الرساله السبعه اللي بنرسلها للغرب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم نوفي بالعهد ده النبي صلى الله عليه وسلم اخر عنصر في درس النهارده نطلع باهم درس بقى النهارده كيف ننصر رسول الله ازاي ننصره ما هو بقى مش المساله مش مساله ان انا هنزل دمعتين كده حزنا على النبي عليه السلام وخلاص لا انا عايز اعرف دوري ايه هعمل ايه خد بالك عايزك ترجع معايا لورا شويه في عهد النبي عليه السلام في بيعه العقبه الثانيه بيعه العقبه الثانيه دي يا جماعه دي مش للانصار وبس لا دي دي البيعه دي في عنق كل مسلم يريد النجاه لما قالوا للنبي عليه السلام يا رسول الله على ما نبايعك يا رسول الله قال تبايعوني على السمع والطاعه في المنشط والكسل وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني بالك من الحتة دي وعلى أن تنصروني تنصروا النبي فتمنعوني يعني تحموني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم والثمن ولكم الجميع البيعة دي انت موافق عليها ولا مش موافق كل موافق دي بيعة في عنق كل مسلم طيب انت لو نصرت الله عز وجل ونصرت رسول الله الله سينصرك لا محالة تأكد من كده ان تنصروا الله ينصر ولا ينصرن الله من ينصر هي دي قاعدة حطها في دماغك كده تنصر ربنا ربنا ينصرك تنصر النبي عليه السلام ربنا ينصرك سبحانه وتعالى ايه النصرة الحقيقية يا جماعة النصرة مش ان انا انتصر على عدو في حرب وبس لا اعظم نصرة ان انت تموت على الحق ان انت تموت ايه وانت على الحق قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون هوضح لك ده بمثل بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ربنا قال إيه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا طيب يبقى ربنا أعطى العهد والميثاق بنصر من؟ الرسل صح ولا لا؟ طب إزاي كانت النصرة لما قتل عدد كبير من الأنبياء والمرسلين فين النصرة بقى إزاي بقى الرسول ربنا نصره ويسيبه يتقتل هل خذله الله حاشا لله هل أسلمه الله إلى أعدائه ما كان الله عز وجل ليسلم أولياءه إلى أعدائه أمال إيه اللي حصل أراد الله عز وجل أن يجمع لهم مرتبة الشهادة مع مرتبة الرسالة يبقى إكرام ولا مش إكرام إكرام يا جماعة ما كانش خذلان ربنا ما خذلهمش صلوات ربي وسلامه عليهم فانا عشان كده عايزك لما تعوز تنصر النبي ترفع شعار سعد بن معاذ لما النبي وقف في غزوه بدر قبل الغزوه ما تبدا وعدد الكفار تقريبا ثلاث اضعاف عدد الايه المسلمين والنبي عايز يعرف موقف ال- الانصار لان عدد الانصار كان ضعف عدد المهاجرين والعبء بتاع ال- القتال كله الجهاد كله كان هيبقى على مين على الانصار والنبي اخذ عليهم العهد في بيعه العقبه الثانيه ان هم ينصروا فين جوه المدينه مش بره المدينه وغزوه بدر كانت بره المدينه فالنبي عايز يطمن مع ان النبي لو امرهم يخشوا حد هيتاخر لا بس هو عايزهم يحتسبوا فقال النبي اشيروا علي ايها الناس فتقدم ابو بكر وعمر والمقداد فتكلموا احسنهم والثلاثه من المهاجرين النبي عايز يشوف موقف مين الانصار انا عايز الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي ايها الناس قال سعد بن معاذ لكانك تريدنا نحن يا رسول الله اطلع بقى من الدرس ده كله بالكلمه دي لكأنك تريدنا نحن يا رب انت قصدنا احنا عايزنا احنا قال اجل فقال له سعد بن معاذ فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من عند الله وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أراك الله فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله ايه الكلام الغالي ده كلام كبير قوي انا مش عارف الواحد ده, ده الواحد يعني الواحد مهما فكر كده عشان يجمع الكلمتين يجيبهم ازاي دول لا الرواية الثانية بتقول ايه سيدنا سعد قال له ايه قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت اللي عايز تعمل معاه صلات وعهود براحتك واللي عايز تقطع معاه العلاقات احنا معاك وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من اموالنا قد ايه الربع ولا الخمس ولا اتنين ونص لا لا لا وخذ من اموالنا ما شئت و... و... واعطنا ما شئت وما اخذت كان احب الينا مما اعطيت فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركه من غمدان طب ايش معنى البركه من غمدان عارف ليه لان البركه من غمدان دي فين في الجنوب عند اليمن وكان بين المدينة وبين البرك من الغمدان ديت 13 قبيلة كلهم عايزين يقتلوا النبي كأنه بيقول له احنا معاك لحد ما نقاتل ال 13 قبيلة ومحدش فينا يتأخر فلئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من الغمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغها فسر بنا على بركة الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد قول سيدنا سعد لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله أيوة يريدك أنت وأنت وأنت يريدنا جميعا أن ننصره صلى الله عليه وسلم يبقى عشان كده بقول إيه كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة مقاطعة أفكار ومعتقدات هؤلاء الكفار ما هو ما ينفعش تسيب الجبنة بتاعت الدنمارك وفي نفس اليوم قاعد بتتفرج على الفيلم بتاعهم اللي هم انتجوه ما ينفعش اسيب الجبنه بتاعتهم وانا لابس نفس اللبس بتاعهم وحالق نفس الحلقه وخلي بيتي زي بيوتهم ما ينفعش لازم تقاطع معتقدات وافكار هؤلاء الكفار بالك دي اول حاجه تاني حاجه المقاطعه الاقتصاديه اللي هي واجبه الان على كل مسلم تقاطع كل مسلم تقول لي بس ما اقدرش استغنى عن الجبنه الف... يا راجل يا راجل ده اصحاب النبي عليه السلام اكلوا ورق الشجر حتى سالت الدماء من أشداقهم رضي الله عنهم جميعا وارضاهم ايه يعني نشجع المنتجات المحليه بتاعتنا حتى لو كانت حتى لو كانت اقل جوده يعني حتى لو كانت الجبنه في مصر اقل جوده من بتاعه الدنمارك كلها حسبه لله اهو اولا هتعمل دخل لبلدك ولازم تحب بلدك هو حب البلد حرام ده النبي عليه السلام لما خرج مكة قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله يبقى حب الوطن ما ينفصلش عن حبك لدين الله أبدا والله حب بلدك وسع عليها الخير فلما أكل الجبنة اللي من إنتاج بلدي وأشجع إنتاج بلدي هيتحسن حتى وربنا يكرمك وحتى لو ما تحسنش كله حسبة لله البس منتجات بلدك حسبة لله خد وشجع أي منتج حتى لو كان أغلى من بره هو مش أغلى بس حتى لو كان أغلى اهو برضو الخير عايد على بلدك وعلى مسلمين وعلى الاقل مش هيوصل للكفار اللي هم بيحاربوك بنفس المال اللي انت بتدوله يبقى مقاطعه ومش مقاطعة بقى للكفار وبس يا جماعة نتكلم بقى بصراحة لا نقاطع كمان حتى المسلمين اللي بيفسدوا في الإسلام يعني النهاردة اللي بيعمل إعلان عن كاوتش عربية بالله عليك كاوتش عربية ايه لازم تجيب واحدة عريانة في التلفزيون عشان تعلن عن كاوتش ده حتى ده حتى راجل اعلانات بودرة صراصير و... وده حاجة تضحك واحدة تطلع عشان تشجع صراصير ده- ولا بودرة صراصير وطلع ايه علاقة عريانة ببودرة آه، مش عارف ايه حاجات تضحك والله اعلان بطاطس لازم واحدة عريانة تطلع وعامله شعرها مش عارف ازاي ولابسه ازاي وتقوم ماسكه لك ال- ايه يا سيدي ما تعلن من غير نساء اه تقاطع المنتجات التي تدعو الى الفساد انا اسف يعني بتكلم بصراحه تقاطع القنوات اللي شغاله مسجات ورسائل حب تلاقي الشيخ عمال يتكلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه عظيم وحقيقه والله وتلاقي تحت آه، بحبك يا سمراني اللي مش عارف منين اه والله العظيم والله كنت عند اخ النهار واحد المشايخ والله المشايخ مشهورين يعني المحاضره بتاعته شغال عمال يتكلم عن محبه النبي عليه السلام وتحت رساله بحبك يا اسمراني يا اللي من النوبه والتاني يقول له طب اديني تليفونك عشان اعرف مش عارف ايه و- والرسا- وبيردوا على بعض والرساله اللي بعدها طب عايزين بقى نتجوز واللي بعدها عايز- طب عايزين نتطلق ايه الكلام اللي حاجات حاجات تضحك يعني اه يبقى نقاطع مثل هذه الاشياء طيب وايه تاني ونقاطع القنوات اللي بتعرض الكليبات الجنسيه الفاضحه يعني مش مقاطعه الكفار بس لا مقاطعه كل من يريد الفساد والافساد ثالث حاجه العوده الى هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم خد بالك بقى دي اهم نقطه عايزك تفهمها بقى وركز معاها كده بس بعد ما تصلي على حبيبي خلاص هقولها كده بس- بالظبط نختم كده في خمس دقايق بالظبط بس عايزك بقى تفهم بقى الحته دي كويس قوي ربنا بيقول ايه ودي من اجمل الاشياء التي وقفت عليها وهذا اجتهاد مني فان كان صوابا فمن الله وحده وان كان خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء يقول جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي خد بالك من ايه الايات دي ماشيه ازاي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وايه وسلموا تسليما الله طب ده ربنا قال ان الله وملائكته يصلون ما قالش يسلمون يصلون بس على النبي ولما جه طلب من المؤمنين قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اشمعنى خد بالك الانسان المؤمن بيستفيد من صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلامه على النبي اشياء كتيره جدا صلاتك على النبي عليه السلام من اسباب الفوز بصلاه الله اي بالرحمه والثناء عليك في الملا الاعلى وسبب في الفوز بشفاعة النبي النبي قال كما عند مسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر طيب والرواية بتاعت الطبراني في الكبير بإسناد حسن من صلى عليه عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة يبقى خدت حاجتين ربنا يصلي عليك وإيه وتفوز بشفاعة إيه النبي صلى الله عليه وسلم طب والسلام حديث رواه أبو داود بإسناد حسن النبي بيقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم يبقى وصلوا عليه إيه يبقى صلوا عليه إيه وسلموا تسليما طيب سلموا تسليما اللي هي السلام أن تسلم على النبي طب ضم الآية دي بقى للآية الثانية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هنا معناها السلام لا أي تذعن لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتحاكم إلى شريعة الملك سبحانه وتعالى والآية دي بتنفي أصل الإيمان ما بتنفيش كمال الإيمان يعني اللي ما يعملش كده ما بقاش مؤمن اصلا فلا وربك لا يؤمنون يحكموك فيما شجر بينهم قسم حرجا مما قضيت ده الايمان ويسلموا تسليما ده الاحسان طيب يبقى هنا ايه وسلموا تسليما وهنا ويسلموا تسليما يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم ايه علاقة الصلاة والسلام بالإزاء بالحجاب شفت الترتيب عامل ازاي كأن ربنا بيقول لك لو عايز تنصر النبي خلي بنتك تتحجب خلي زوجتك تتحجب خلي أختك تتحجب وانت التزم دي أكبر غصة في حلق الغرب أجمعين بفضل الله سبحانه وتعالى والله أكبر أكبر نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل أخت تلبس حجاب أو تكون لابسة حجاب أي كلام وتحسن من حجابها دي نصرة كبيرة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نختم بالكلمتين دولت رابع حاجة أن نعلم أولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نعرف أهالينا من هو النبي في ناس كتير ما تعرفش من هو النبي يا جماعة آه لما يقول لك نبي صلى الله عليه وسلم النبي عمل إيه هاجر إمتى ضحى بإيه بذل إيه تعب في إيه ما عرفش حاجة عنه خالص بالمرة فاهم ازاي؟ يبقى إذا إيه كتاب سيرة نعلم فيه أولادنا وأحببنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خامس حاجة ودي آخر حاجة نختم بها الدرس إن إحنا عايزين ندعو الكون كلهم إلى دين الله بس إيه بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا قلنا في وسط الدرس إيه ان مفيش حد يا جماعه في الدنيا دي حتى المش... المشككين في الاسلام والذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش فيهم قدر يسجل حادثه اعتداء واحده من النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار فين؟ في مكه. يبقى عايزين ندعو ونستغلها فرصه يا جماعه، الدنيا كلها بتتكلم عن النبي. عايزين نعرف الغرب بقى مين هو النبي؟ وايه هي اخلاق النبي؟ وبعدين خد بالك لو سبوا اوعى تسب ولو شتموا اوعى تشتم ولو اعتدوا على مقدساتنا اوعى تعتدي على مقدساتهم النبي ما عملش كده عرفهم احنا اخلاقنا عاليه قوي احنا نقدر نعمل فيكم كي... حاجات كتيره جدا نقدر نهزمكم ونقدر نعمل فيكم بس مش هنعمل لان النبي علمنا كده هم لما يشوفوا الاخلاقيات دي يا جماعه شيء تاني خالص لان هم ما يعرفوش هم ما يعرفوش زي ما قلت لك لو يعرفوا لكانوا احبوا النبي صلى الله عليه وسلم وابشر ان نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم ويقول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي اللي هم دي مين الصحابة وطوبى ثم طوبى ثم طوبى وفي رواية وطوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني لو أنتم قال يا رسول الله وما طوبى قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها مئة عام لا يقطعها وآخر حديث أو آخر حديثين يقول صلى الله عليه وسلم إن أشد أمتي خد بالك بيتكلم عنكم برضه إن أشد أمتي لي حبا أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني ويمر النبي والحديث رواه مسلم أمام المقابر فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إن شاء الله بكم للاحقون بص البشرة الجميلة الجميل أجمل بشرة نختم بها الدرس قال وددت أن قد رأينا إخواننا قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال لا بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني صلى الله عليه وآله وسلم عشان كده يا جماعة ننصر النبي بركعتين قيام ليل ننصر النبي بمقاطعة هؤلاء ننصر النبي بأن احنا نوريهم أخلاق النبي ننصر النبي بأشرطة عن النبي ونوزعها على الناس بكتيبات عن النبي بسيرة النبي نعرف الناس من هو النبي ننصر النبي بأن بناتنا تتحجب أزواجنا تتحجب ننصر النبي بالعودة إلى هدي النبي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته